بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت على عيونك وولادك ماتش نسيب لو تغير اول خطوه هتبدا فيها
وداعا للأب والأم والأستاذ هذا المثلث القديم الذي كان يعلم ويربي ويوجه تم استبداله وللأسف باختراع نعرفه جميعا ألا وهو التلفزيون أصبح الآن هو الذي يربي ويعلم ويوجه ويفعل كل شيء ماذا فعل التلفزيون بنا وبأبنائنا وما الذي يسربه لنا التلفزيون دون أن ندري تعالوا معا لنعرف دكتورة عبلة برحب بحضرتك معانا النهارده وكادت الحلقات تنتهي الحقيقه طبعا هبقى صعبه علينا احنا قوي ولكن احنا النهارده برضو مش عايزين نغفل جزء مهم جدا الا وهو الاعلام وتاثيره علينا وعلى ابنائنا وعلى شبابنا هل توافقيني ان احنا بنقول بالفعل اصبح التلفزيون هو الاب والام والمربي الان وللاسف
بسم الله الرحمن الرحيم لو قلنا الإعلام نقول عليه العوض وعلى أولادنا السلام الإعلام لم يعد آه، كما كنا نعلم أنه آه، يعني آه، ال- ال- الأمور أو ال- ما نترفه به وما نتعاطاه من قبيل التسلية آه، لم يعد هذا هو الدور آه، الذي كنا نتصوره وإنما أصبح أخطر من النترون إن وجه توجيها مباشرا وخاصة إذا صادف المشاهد الذي يمتلك دواعي الهزيمة النفسية نعم فسرعان ما يتأثر بكل ما يشاهده وضغطة بسيطة على الرمود بتج- تجعل المشاهد يتجول في أنحاء العالم ليرى ما لم يكن يعلمه ولا يعرفه صحيح الإعلام أفادنا في حاجات كتير قوي قوي صحيح قرب المسافات ما بقتش هناك الفواصل الجغرافية اللي تبعدني عن يعني أقصى بلاد العالم صحيح نقلي المخاطر وقدرت أتعرف عليها صحيح وراني الصور الإيجابية في بعض بلدان العالم وفي وعلى خريطة الأرض آه، صحيح نقلي معلومات برضو ما كنتش أحلم بيها كانت محتاجة ألف سنة قراءة كمان عشان آه، أوصل لها نعم.
آه، لكن إلى جانب هذا فهو استغل استغلال مباشر ليؤدي دوره في تزويد الهوية وفي تكريس آه، الإحباط والقهر النفسي وفي اقتلاع الشعوب من من جذورها نعم.
و- آه، وده المشاهد الحقيقة للأسف الشديد النهاردة لأن فرضت علينا جميعا ثقافة الغالب نعم.
وأصبحت السماوات مفتوحة لكل ما يريدونه يعني لكل فكرة آه، يريدون أن يقذفوها نعم.
على جزء من خارطة الأرض مم.
فبيقدروا عبر الطبقات.
يتصر- يتصرفوا بكل ما هم عايزين في الوقت نفسه احنا ما نملكش القدرة على مواجهة مثل هذا فللأسف أصبحنا نشاهد أكثر من 80% من منتجهم يعني ما نشاهده 80% منه مستورد نعم و- وللأسف برضو أصبح آه، لهذا المشاهد جمهوره منا من يؤيده و- ومن آه، يعني يدافع عنه ومن يتلبس به من يرتبط به من يتلبس به كما حضرتك بالفعل بتأكدي لكن أنا بلاقي إن في مجموعة من المشاهدين ونسبة كبيرة وليست بقليلة أصبحت مرتبطة ارتباط قوي جدا بهذا الجهاز وما يبثه آه، وبتجد المرأة أو الأم أو آه، لما ما- ما عندهاش فرصة إنها تخرج من البيت بتجد إنهم متنفس ليها وفعلا نظرة إلى العالم أو على العالم هل هناك حدود لهذا الارتباط؟
ما فيش شك اولا يعني آه، خدعونا بهذه الوفرة الإعلامية العديد من القنوات الفضائية طب لو احنا قاعدين نشاهد هذه القنوات لو قلبناها بس هنشتغل امتى وست البيت هتأكل عيالها امتى وهتشوف بيتها امتى وهتشوف جوزها امتى وهي مرتبطة بمسلسل ومرتبطة ببرنامج ومرتبطة بمش عارف ايه الطبقات بقى ال- ده بقى نهيت عن الأصوات هذه والنمور الطبقات الجدد.
الموجعة والله حرام استغفر الله العظيم ربنا يهدي يا رب فعلى العكس احنا احنا عايزين نشوف تجارب الدول المتحضرة هنلاقي القنوات الفضائية السهرانة المستمرة 24 ساعة بيبقى لها آه، يعني مفاتيح خاصة أو ب- بفلوس خاصة أو كذا إنما مش متاحة بهذه الصورة مم.
لأن يعني مثلا للأسف هقولها معلش إسرائيل نعم.
في ساعة محددة للتلفزيون نعم
عشان الناس الصبح تروح تشوف شغلها نعم فاحنا لسه دول ناميه المفروض نعرف ايه اللي ينفعنا وايه اللي يضرنا ايه اللي في مصلحه اولادنا ايه اللي في مصلحتنا كشعوب آه لم تزل بعد تحبو آه يعني وعشان تدخل الالفيه آه ال- اللي احنا فيها دي داخله احنا للاسف ما خدناش بطاقه دخول لحد دلوقتي نعم احنا واقفين على الباب ف يعني اه ممكن انا ما قلتش انها ما تشوفش تشوف التلفزيون بس تنتقي تفلتر ما يشا... ما تشاهده وما يشاهده الابناء نعم وهي دي مهمه آه، صاحبه او ست البيت او الموظفه او الام بمعنى اصح نعم يعني الاولاد حضرتك يعني كان ليكي كلام الحقيقه قبل التسجيل ان هناك تاثيرات مختلفه او متفاوته على الطفل على الشاب على الاسره او حتى على الرجل
يعني الحلقات اللي اتكلمنا كلها اللي فاتت يا ريدين نعم هتلاقي معظم البيوت اللي بتتهاوى ليه لان دايما بيقارن بين المانيكان اللي على التلفزيون بست البيت اللي, اللي ايه المكتظه باللحم اللي قاعده جنبه اللي خلفت ثلاثة اربع مرات ونسيت نفسها ما فيش شك ان هو على الاقل هوى نفسه على الاقل بيبقى م- ساكت لانه بس كنت بقى انت بتتكلميش سيبيني اتفرج على اللي انا فيه نعم.
ده ابسط صوره من التاثير نعم.
تعالوا نشوفوا تاثيره على الاطفال هنلاقي من سن سنه لحد فوق الاعداديه يعني لحد ثانوي هنلاقي وال- و- يعني اولى ثانوي ثانيه ثانوي ودي فعلا مرحله مهمه جدا من سنه انا بتكلم من سنه بنشوف ما يوازي 10000 ساعه كرتون نعم 10000 ساعه مم.
شوفي بقى هذه الساعات الكرتونية بتعمل فيه ايه اولا بتكون عاداته وتقاليده وبتنمي ذوقه مم.
وبترتب افكاره وبتستثير آه، آه، آه، غريزه ولسه طفل يعني شوف منتهى الطفوله بتصير الى امه بتخرب عليه آه، عقيدته نعم بصوره او دون باخرى ان تدري الام من غير ما يدري المشاهد نعم. انا بقول له شوفي 10000 هو ساعه طفل فانا انا هعامله ان هو طفل ولكن دون ان تدري من يراقبه وبعدين خدي بالك هذه المشاهده بتحرم ابني من خاصيه ال- ال- اللي ربنا كيميائيه ربنا اللي خلقها فينا اللي هي الخيال نعم.
والابداع نعم.
يعني ال- ال- في ال- ال- الاذاعه في لح- في وقت افضل من التلفزيون مم.
لانها مثلا بيس- بيسمع قصه فبيبتدي ينمي خياله وبيتخيل مم.
المنظر ده هيبقى كذا المكان هيبقى فيه الحته الفلانيه انما بالنسبه للتلفزيون المعلومه و- جاهزه أن هناك من يرى من العلماء أن التلفزيون ده جهاز عبقري بينمي ويكون بالعكس الفكر والخيال بالعكس بالعكس انت عارفه انه ثبت آم، يعني اولا في جمعيات دلوقتي منها جمعيه في السويد وجمعيه في, في كانت في, في هولندا افتكر بتخبط على البيوت تقول لهم من فضلكم رجعوا اولادنا تقرا تاني آه، وحددوا آه، ساعات التلفزيون آه، انت عارفه ان هي بت بت يعني بتسحب المشاهد من غير ما يحس نعم يعني ارتباط المشاهد بالتلفزيون طول الوقت بتعمل ايه بتكون عنده ادراك جديد خالص غير اللي هو عارفه مم.
وعملوا تجربه يا حبيبتي قالوا لك ايه جابوا آه زي آه اواني الاستشعار نعم.
وجابوا ماده واحده وبداوا يوصلوها في كل دماغ فبدات الدماغ تتملي بلون واحد مم.
يعني كان هنا الوان متفاوته نعم من خلال الفضائيات من خلال المادة اللي- العلمية اللي جاية أو البرنامج اللي جاي أو إلى آخره ادتني لون تاني فكلنا خدنا لون واحد لون واحد نعم وبدأت ألواننا المتفاوتة تنزل تحت مم.
في تجربة أنا شفتها بنفسي كاريكاتير في ألمانيا نعم تخيلي بقى ده تأثير السلبي لما التأثير نستقيم.
السلبي مم.
آه، آه، اللي هو استمرارية المشاهدة نعم.
يعني أشاهد شوية لكن مش مش كل الوقت لأن فجأة هبقى ألاقي نفسي معلش زي المربوط في سلسلة نعم.
وقاعد عامل كده أصبح هذا التأثير يعني يسلب آه، الإنسان بأكمله أيوة.
بجسده مظبوط.
بعينه بفكره عشان كده احنا ب- يعني نريد أن نضع حدود يعني عشان كده بقول لك شوفي تأثيرها بالنسبة للأطفال 10000 ساعة مشاهدة أ- أنا بتكلم ولاد بنتي قاعدين طول الوقت قدام بصراحة برامج دمها خفيف وبرامج حلوة نعم.
لكن بتقول حاجة نعم الى جانب الالوان الجذابه جدا الى جانب الاخراج الغير عادي الى جانب التقنيه الحديثه لكن بتجد كله بقدر لكن لابد أن يكون في بقدر.
حاجه بتتقال نعم في حاجه بتقول لنا الرجل الذي لا يقهر في حاجه بتقول لنا ال- البتاعه الصغيره قوي دي هتغلب الكل في حاجه بتقول بتقول من وراء السطور حاجات كتير لكن اللي بالنسبة- عنده غيره عشان كده ام واب واعيين يقعدوا يتفرجوا سؤال بيعي الطفل هذه المعاني في حضرتك في- يعني في لو ما وعاش في الاول لكن هيعيها بعد كده مم.
هتبقى مرتبط او مدونه في خريطته الادراكيه ان فعلا الصغيره اللي بتبني نفسها شويه بشويه دي هي ممكن تكبر وتتشرنق وتاثر على الجميع نعم.
وفي وفي لحظه ممكن يعلن هذا الكلام نعم.
فيطبق لان في ناس بتخطط احنا بلا منهج بلا خطه احنا ضمن مخطط الاخرين عشان غيبنا ما بنبصش انا تحت رجلينا للاسف ما عندناش هذه النظرة المستقبلية ما فيش دولة متحضرة إلا ولها خطة على الأقل 20 سنة نعم.
إحنا ما عندناش مم.
إحنا مل- ملهيين بقى في الخلافات الشخصية والحواديت اللي بين الدول.
حضرتك آه، يعني اشرت لنقطه هامه جدا وهي الخلافات والحقيقه هنتوقف مشاهدينا عند سؤال هام جدا هل التلفزيون اصبح سبب لحالات طلاق كثيره وتفكك اسري؟ نتوقف ونجد الاجابه ان شاء الله لدى الدكتور عبده ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نتحدث في هذه الحلقه من موده ورحمه عن تاثير التلفزيون سواء الايجابي والسلبي على الاسره على السواء. توقفنا عند سؤال هام هل التلفزيون يكون بالفعل في بعض الأحيان سببا لحالات الطلاق والتفكك الأسري أم لا؟
الصراط آم، يعني هو طبعا مش هيكون سبب مباشر لكن آه، النهارده الظن على المرأة آه، حقوقك احتياجاتك قهر الأنثى آه، آه، أنا أنا مش ضد ومش مع آه، لكن كل شيء بقدر نعم.
ولينا خصوصية المفروض بنا- يعني نتجاذب أطراف حديثنا من خلالها نعم.
ما يجيليش حلول من الخارج آه اللي بيقولوا لي هذا الكلام واللي قدموا لل- للزوجة اللي كانت قاعدة وراضية بحياتها قدموا لها الحلول الجاهزة هم نفسهم اللي اللي- يعني اللي بيحاولوا ياخدوا بإيدها عشان يسعوا هم نفسهم اللي بيقدموا دراسة وجات لنا برضو آه، عن طريق آه يعني الفضائيات حول الجسد الإشهار حول تشييء المرأة نعم.
طبعا عارفين آه هذه الدراسة أنديها رولان بارس اتكلم فيها عن آه يعني كيف تعامل المرأة كجسد نعم كشيء آه كجسد ما هي تشيئها تشيئها تجيب فلوس مم.
تشيئها كملكات جمال عشان يبقى برنامج ويتباع وتصوير تشيئها ك آه، في اعلانات ال- آه، على على الغلاف مم.
تشيئها بكل الطرق نعم.
المهم تبقى السلوفاء اللي يتلف بيه الهديه آه، عشان تتباع تشيئها من وراء الاعلان كل الصور اللي ممكن تهين المراه واصبحت في عصر التقنيه الحديثه مم.
وعصر آه، الهندسة الوراثية آه، تباع آه، علنا ع- على مرأى ومسمع من الناس جميل.
بعد ما كانت زمان بتتباع في سوق النخاسة مم.
دلوقتي بتتباع كجسد وطبعا عارفين الشركات ال- الاعلان وشركات نعم.
ال- الفيديو كليب والحواديت دي كلها اللي دايره واحنا شايفينها مم.
فقطعا بيبقى لها تاثير نعم.
تاثير اخر على الشباب النهارده الشباب بيواجهوا ما يخالف ما اعتادوه ما يخالف عاداتهم ما يخالف ما يخالف تقاليدهم فعمل لهم حاجه جواهم زي صدمه حضاريه نعم.
آه و- ورفض لكل شيء مم.
لان الثقافه التي يتعاطاها شبابنا ايه نعم.
هي اجزاء من ثقافات متنافره مم.
وليست وليست ثقافه خاضعه لخصوصيتنا ل- من تاريخنا من آه من حضارتنا مم.
لا احنا لا بن- لا بنشوفها ولا بن ولا ولادنا بيدرسوها مم.
فاصبحنا نتعاطى ثقافات متنافره مختلفه عمرها ما في في الاخر بتكون لي شخصيه تقدر تقف تدافع عن مقدساتها واصبحوا يرفضوا واقعهم رافضين متمردين متمردين وبي- وعايزين يسيبوا ارضهم وشفنا اللي خرج عن يعني كان زمان انا مش أنا مش هقول كان زمان يعني قوي لكن في حاجه عندنا كده آه، الشاب الحر والبنت الحره آه، يعني ايه عدو يعني ايه اروح مثلا اقرب ده انا مجرد ما- ما اقدرش اشوف مش عارف ايه مم.
ده في ناس دلوقتي بتفكر ازاي تسافر وازاي نعم.
تعيش هناك وبيناقشوا نعم.
ازاي تتجوز من هناك ولا الزواج.
يتجوز من الزواج.
يعني عمليا يعني مش عارفة يعني ازاي قدروا ازاي يعني قدرنا نتفسخ ونخرج حتى عن ابسط آه، يعني وقت تقاليدنا اللي تعرفنا عليها نعم
بعد كده آه، انا عايزاكي تشوفي تراقبي كده يا حبيبتي من اول آه، القرن العشرين الافلام السينما واحنا عارفين إن السينما موجه غير عادي للذوق العام ولل و- وللراي العام نعم شوفي الافلام ازاي تناولت الشخصيه شخصيه الرجل المسلم نعم
هتلاقي في الاخر بتوصلك لكم من القهر ومن ال ال ال ال يعني الكراهيه نعم.
تكريس الكراهيه بشكل وعشان كده في هناك فوبيا غريبه نعم بالمسلم.
بالاساس يعني المسلم ده عباره عن زير نساء آه، افضل حاله فيه وهو ميت آه، ده مليء كل ده بالتعقيدات.
ده كل ده فين؟
نعم.
ده كل ده في الافلام نعم احنا راح بالظبط زي في القرن التسعة عشر ما الأفلام في ألمانيا كانت بتدي هذا الكم الهائل من الفكر نعم.
آه، عشان يشوهوا اليهود نعم.
لحد ما وصلوهم إلى أن الإبادة هي المطلب الطبيعي لأهل ألمانيا انتقلوا الى بقى جرعه دلوقتي أخرى إلى الجرعة علينا احنا كمسلمين المسلمين عشان كده انا بقول احنا محتاجين اعلام احنا نصنعه بايدينا اعلام واعي اه، اعلام مصنع من خبزة عمنا نعم اعلام يردد اوجاعنا واهاتنا واذكارنا اعلام مننا احنا نعم آه، اعلام يعبر عني اعلام يت- يتواصل مع الاخرين الشرفاء في العالم دول يا اخواننا نعم.
ما اكونش انا الباديه ك- باعتباري انا علمني ربي كنتم خير امه اخرجت للناس ما اكونش انا الباديه بمنهج الخيريه واعلمه للناس ليه اكون دايما ال- يعني المستقبل نعم لكل ما ياتيني من الخير احنا بنستقي الحقيقه آه، يعني الاعلام بكل وسائله و- وخاصه احنا بنتكلم في هذه الحلقه بالتحديد عن الفضائيات ولكن بلاقي يعني استقائنا لمثل هذه المعلومات حضرتك قلتي آم، قد تكون هناك بعض مش عايزه اقول نظريه المؤامره ولكن هناك م- نحن مستهدفين زي حضرتك ما قلتي في بعض ال- ال- ال- الحلقات يعني لابد يكون لنا من صحوه من هذه الغفله آه.
بما ان الفضائيات بما ان التلفزيون كجهاز هو اللي بيغيرنا وبيغير فكرنا وبيغير زي ما حضرتك قلتي كل ما نفكر فيه خلينا ثائرين ومتمردين كيف نصل او ما السبيل او كيف السبيل لصحتنا من هذه الغفله آه.
فين الجهاز الثاني اللي هيصحينا واحد لابد ان نصنع اعلامنا بنفسنا واعلام يرقى بال- ال- يعني فنيا و زي ما بنشوف الصور الابداعيه اللي بيقدموها لنا طب ما احنا ممكن احنا عندنا شباب زي الفل ما شاء الله ما انا شايفاهم وهم بيتحركوا بصوره جميله آه، اعلام واعي اعلان زي ما بيقولوا يخاطبنا من جوانا اعلان يصحينا على فكره آه، مش احنا بس اللي انتبهنا للمخاطر اللي جايه لنا دي فرنسا وكندا انتبهوا لهذا وبداوا يخافوا على ثقافتهم المصمته اللي هي ثقافتهم ال- ال- اصولهم وجذورهم فرنسا وكندا تخيلي فبداوا يعملوا ايه؟ يحددوا كم البرامج اللي جايه لهم من بره يشفروا هذه البرامج يدبلجوها يكتروا المنتج ال- ال- المحلي عشان واحنا بنبقى سعداء من يا التعاون لا وتخيل تخيلي بقى اللي جايين احنا ايه لو- يعني الناس اللي بتفكر في العقل وبتاع فين احنا الصحراء يعني للاسف انا الاقي بنتي مشدوده جدا لمسلسل الساحرات الثلاث ايه ده؟ معقوله وفي نفس الوقت برضه اللي, اللي ما بيقهرش مطلع فوق ونزل السماء ونزل الارض والحواديت دي كلها ده انا تابعت فيلم اطفال ل- ل- في كرتون انا ذهلت والله العظيم بالفكر اللي جواه الفكره اللي بتقولها نعم.
معلش هعطل اتفضلي، لا.
سلم مم.
ولد فضل يصنع لحد ما عمل سلم طلع به للسماء فضل يطلع السلم لحد الاخر وبعدين لقى واحد شكله مش حلو ابدا دقنه طويله قوي شعره طويل مايل بعيد مم.
فهو لما طلع عمل صوت ف- فالشخص ده صحي مم.
وشكله كده صعب قال متلاحم.
ازاي ده يطلع عندي مم.
فحب يموته بكل الطرق فراح الولد نزل على السلم بسرعه وكسر السلم عشان ما يقدرش ينزل له مم.
شوفي دي بتقول ايه عشان يعني ده أنا عايزه اقول يخليك- حمدا لله ان اطفالنا لا يعوا يعني ما وراء هذه عشان الفكرة.
كده لازم الام تكون قاعده مع اولادها وهما بيتفرجوا مم.
مفيش بقى مش مثلا سيبهم اتفرجوا عشان نشوف حالها ما ينفعش لابد هنا آه، يعني شبابنا الدعاه المستنيرين انا بتكلم آه، بكلم الداعيه المستنير نعم.
اللي فاهم المخاطر اللي, اللي مش بي آه، بي م- ما, بيع ما بيعرفش مره تانية آه، الفقه اللي ذكر من القرن كذا يعيدوا لي تاني انا مش محتاجه حد يعيدوا لي نعم.
انا محتاجه حد يسين لي المعلومه الدينيه مم.
عشان استوعبها وتبقى مفرد ذاتي بعد ما تختلط بكل المعلومات اللي باخدها نعم.
واقدر اعتنقها عايزه آه، دعاه مستنيرين يعلموا ولادي ازاي يفلتر دماغه مم.
ولما يشوف مشاهدات حرام ما يبصلهاش مم.
يبقى فوتنا ع- ع- يعني فوتنا عليهم المقصود مم.
من تزييد هويتنا عايزه دعاه مم.
مش بس دعاه عايزه اساتذه في الجامعه عايزه موجهين غيرين يا ناس انا محتاجه غيرين يا انا جماعة.
انا عايزه اتكلم على على نقطه حاجه دخلت لها في منطقه القنوات ال- ال- الفضائيه الدينيه الحقيقه يعني أنا بتكلم راي في حضرتك اه لكن انا راي حضرتك في ان انا اعمل قنوات دينيه صرفه واخلي ال- ال- شبابنا او بعض القله والقليل هم يبتعدوا او ينفروا من هذه القنوات بما انها قنوات دينيه هل ليس لنا من الذكاء ان احنا ندخل بعض الله أن- يفتح عليك انا بقى معلش مش من انصار القناه الدينيه ال- التي تخاطب ناس تانية مش احنا بتكلم ناس ملايكه احنا مش في ملايكه دلوقتي ما بقناش ملايكه فانا محتاجه انا محتاجه اي من يعني قناه وسطيه نعم.
ومفيش مانع تكون قناه بتقدم آه، آه، كل حاجه وفي نفس الوقت تقدم الجرعه الدينيه آه، انا محتاجه اعلام قوي ولكن ذكي نعم.
وبعدين ازاي يكلم شبابنا بلغتهم ازاي يكلم اطفالنا بلغتهم ازاي يكلم المرأة بلغتها مش لغة تانية مم.
ما بنكل احنا مثلا بنقول له يا سيدتي اياك وكذا واياك وكذا هو دي في الواقع نعم.
طب اذا كانت اتنين تلاتة اربعة ستات كده لكن الباقي مش كده يبقى نعم.
انا مش هكلمك يعني هيروحوا مقفلين آه، بلغه التهديد والوعيد لازم ارقى بطرحي الديني الواقعي اه الواقعي الله يفتح عليك لان انا عايزه العقيده واسعه نعم.
مش عايزه العقيده آه، مجرد مرجعيه نتناقلها مجرد حفظ نعم.
لا انا عايزاها احساس انا عايزه وازع وازع جوايا صاحي نعم.
عايزه ضميري صاحي عايزه يعني ربنا يحمي يا رب ويبارك في ياسين آه، حفيدي مم.
مجرد ما بيشوف حاجه حرام مج- ب- بشوف التلفزيون عادي مجرد ما بيشوف حاجه يروح عامل وش كده نعم.
انا بقى كل يوم التلفزيون لانه لو قفلته هيفتحه من ورايا ولازم تكون ام ذكيه وفاهمه ازاي تتعامل مع اولادها يمكن انا عايزه اقول هذه القنوات سواء دينيه او غير دينيه والاخباريه و و ظاهره التربح الاعلام وال business اصبحوا يعني عاملين متلازمين خدي بالك احنا في عصر العولمه المتوحشه اللي ما تعرفش رحمة اللي بتبيع السلاح عشان تقتل الملايين في سبيل قبض الملايين نعم.
آه، احنا احنا في عصر ربنا يلطف بينا منه ويخرجنا منها على خير احنا في عصر فعلا صدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر احنا في عصر محتاج مننا كل دفقة حب ورحمة وخير عشان نخفف من هذه الصراعات الدامية اللي احنا بنشوفها نعم.
يعني التليفونات عشان مش عارف آه، افلام ه- عشان بتاع ده قولوا معايا مش عارف آه، البطيخة والاسوار ايوه ايه ده ايه ده ايه ده في ايه يا آه، جماعة؟
ال- النغمات في وال ايه مم.
آه، وبعدين انا مع الف مرة ال- آه، اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى آه، قانون احترام الحريات نعم
احترم الحرية وفي نفس الوقت لابد يكون بيننا ميثاق شرفنا يعني أنا مش مع المهاجمة الغير عادية لبعض كدول عربية إسلامية تهاجم بعضها أنا مش مع آه، آه، يعني آه في ديمقراطية بس مش مش في يعني مش عارفة أقولها يعني لابد ان في يكون أدب هناك في حدود واداب آه يعني في أنا آه ممكن أنقد بس ما جرحش نعم ده الأدب اللي اتعلمناه من حضرة النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
فأنا مع ميثاق الشرف قوي نعم مش عارفة ليه الناس رافضاه يعني احنا ب- بنتمنى ان يكون هناك ميثاق شرف آه، يعني في الانسانيه وفي من يفتح قناه واعلام جديدة اخضر انا وإعلام نفسي في اعلام اخضر اعلام آه، صاحي اعلام غيور نعم.
اعلام مش قصده يتربح اعلام قصده يربح من فوق بس من عنده من نتمنى الله الحقيقه احنا لدينا يعني لا اخفيكم سرا لدينا رساله كثيره جدا خاصه بهذا الموضوع اتمنى من الله يكون لي حظ اخر مع دكتور عبله في هذا الموضوع في حلقات قادمه وبرامج اخرى بشكركم على حسن المتابعه الوقت دهنا وانتهى نلقاكم ان شاء الله حلقه قادمه من موده ورحمه الى اللقاء أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة لو تغير أول خطوة هتبدأ بإيه مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه امسك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم لو تغير اول خطوه هتبدا فيها
المسلمين ومع حق الوالدين في خاتمة المطاف أين نحن من هذه الرحلة هل توافقين على وجود دور للمسلمين ام لا كفكره لازم يكون فيه بيت يهيمن عليه الحب والرحمة